السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر آه، معانا في الحلقة دي ثلاث صور الصفات وصاد والزمر الحقيقة آه، صور مهمة محتاجة مننا لوقفات ووقفات آه، يا رب نلحق نقف في الوقفات ال- الكافية معاها لأن ال- الصور آه، مليانة معاني ومليانة قيم ومليانة أشياء آه، تحتاج أن آه، نتوقف معها أول حاجة هنبدأ معاها آه، صورة الصفات آه، سورة الصفات آه، من القصص المهمة جدا فيها هي طبعا مليئة بالمعاني والقصص لكن أنا عايز أقف ابتداء مع آه، قصة نبي الله إبراهيم في سورة الصفات آه، وتضحيته قصة إبراهيم في سورة الصفات ملخصها وأهم آه، معنى فيها في تقديري معنى التضحية التضحية المطلقة التضحية بأي شيء وكل شيء سيدنا إبراهيم عليه السلام آه، كان بيثبت دايما أنه قادر على التضحية بأي شيء لله سبحانه وتعالى وأن مقام الله عز وجل في قلبه أعظم من أي شيء تاني ولذلك لما بنلاقي هنا بقى في سورة الصفات هنلاقي هو قبل كده سيدنا ابراهيم عليه السلام ضحى بموطنه ومشي وسابه ضحى بعلاقته بابيه وتبرأ منه ضحى بحاجات كتيره جدا آه، في حياته لكن قمه هذه التضحيات اللي وردت في سوره الصفات فلما بلغ معه السعي بلغ مع مين بلغ مع ابنه اسماعيل عليه السلام بلغ معه السعي دي تحسسك بمعاني كتير تحسسك قد ايه بقى ان ال- ان ابنه آه، اصبح في علاقه بينه وبينه علاقه آه، يعني الاب بابنه بقى تطورت من علاقه الطفل الصغير لا ده ده بقى اصبح آه، شاب يافع واصبح فيه آه، سعي مع والده واصبح بيعينه وبيرفع معه القواعد من البيت يعني اصبح في علاقه آه، وثيقه جدا بينه وبين آه، سيدنا اسماعيل عليه السلام لما بلغ معه السعي آه، جاء هنا اختبار من اشد الاختبارات ان هذا لهو البلاء المبين اختبار اشد اختبار في تقديري مر بسيدنا ابراهيم عليه السلام اللي قبل كده اتكلمنا في حلقه قبل كده وقلنا انه وفى وانه آه، اتمهن اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن كان هذا الاتمام تمامه في الموقف ده لما سيدنا ابراهيم راى في المنام ورؤيا الانبياء حق اني ارى في المنام اني اذبحك تذبح مين؟ ابنك احب انسان الانسان مننا ممكن يجوع ويشبع ابنه ممكن يعرى ليتستر ابنه ممكن يفعل اي شيء يضحي باي شيء عشان ولاده فتخيل انك انت يتقال لك انك انت هتذبح ابنك ووحي ما ينفعش يقول لا ما ينفعش يرفض يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى نلاقي تضحيه من نوع اخر تضحيه بالنفس تطلع من سيدنا اسماعيل عليه السلام المصدق المسلم بامر ربنا سبحانه وتعالى يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين يعني تجد ان التضحيه هنا متبادله فأحب المخلوقات إليه ربنا سبحانه وتعالى بيأمره بذبح والتضحية زي ما قلنا متبادلة سيدنا إسماعيل موافق ويقدم بالفعل سيدنا إبراهيم على هذا المشهد العجيب من أعجب المشاهد القرآنية فلما أسلم وتله للجبين خلاص ال- نزله على جبينه يقال إن هو آه، يعني من باب آه، آه، تدبر برضو الكلمة ليه تله للجبين يقال عشان ما يرقش له لما يرى وجهه خلاص لا يبقى باصص الناحية التانية باصص للأرض وما يشوفش ابنه وهو بيذبحه وطبعا القصة المعروفة وربنا سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم ايه القيمة بتاعت القصة دي القيمة بتاعت القصة دي اللي بعدها ربنا سبحانه وتعالى جعل اليوم ده ذكراه آه، ويفضل بعدها بآلاف السنين أعظم يوم آه، خلقه الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعظم الأيام عند الله يوم النحر يوم النحر ده إيه إيه قيمته إيه اللي خلاه يبقى أعظم يوم أعظم يوم لأنه يوم التضحية طب برضو إيه قيمة التضحية هنا إيه الوقفة اللي هنطرق بابها في هذه الحلقة مع الآية دي الوقفة إن التضحية قيمتها إن هي إثبات عملي إن مفيش شيء في قلبك أعظم قدر من الله سبحانه وتعالى اعظم شيء في قلب المضحي هو الله سبحانه وتعالى ولذلك مفيش مضحي بيضحي الا لما يكون محب ومعظم محب ومعظم يعني سيدنا يوسف عليه السلام لما يضحي بحريته ويقول رب السجن احب الي مما يدعونني اليه هو السجن حد هيحب السجن يعني هو السجن ك- كسجن حد هيحبه ابدا لكن ايه معيار المحبه هنا ليه ضحى ليه قبل ان هو يدخل السجن لان هو مقام الله سبحانه وتعالى في قلبه اعظم ليه سيدنا صهيب الرومي يضحي بكل ماله لما يخيروه مش هنسيبك الا لما آه، تترك كل ما المال الذي اختنيت به عندنا فيضحي بكل ماله عن طيب خاطر ليه؟ لان مقام الله سبحانه وتعالى في قلبه اعظم ما ضحى مضحا في التاريخ لله سبحانه وتعالى الا لان مقام الله عز وجل في آه، قلبه اعلى لما سيدنا خبيب يقول ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله في الله مصرعي ما دام في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزع ليه قال الكلمه دي لانه في الله سبحانه وتعالى لما يكون الامر في الله عز وجل بيسهل ال- تسهل التضحيه وتكون هينه على القلب بس بشرط زي ما قلنا اللي هو ده جعل آه، لما حصل تجلي لهذا الشرط وتجلي لهذه المحبة وللتعظيم في حياة نبي الله إبراهيم كان اليوم ده أعظم يوم في تاريخ البشرية في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم يوم مر آه، أعظم يوم عند الله يوم النحر وقفة تانية آه، في سورة الصفات هنطرق على باب تدبرها وهي في قول الله سبحانه وتعالى فما ظنكم برب العالمين السؤال ده كل واحد مننا وهو بيتدبر سورة الصفات محتاج يسأله لنفسه يا ترى أنا ظني بربنا سبحانه وتعالى إيه؟ ربنا عز وجل بيقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء تنوع الظنون الإنسان آه، في الدنيا بيظن ظنون مختلفة في الله سبحانه وتعالى في ناس ظنهم بالله ظن الجاهلية ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنه في سورة فصلت فذلك وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين ده إمتى لما كان ظن جاهلية في ناس ظنهم بالله ظن السوء زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وظننتم بالله ظن السوء وكنتم قوما بورا في ناس آه، كل ظنهم بالله سبحانه وتعالى آه، ايضا ظن جاهليه ورد في سوره ال عمران زي قول الله سبحانه وتعالى وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله في ناس ظنهم ربنا سبحانه وتعالى ذكر ظن المشركين فقال الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وفي ذا ناس ظنهم بالله سبحانه وتعالى جميل ظنهم بالله سبحانه وتعالى حسن هذا هو المعيار عايزين نسأل نفسنا كده واحنا بندبر الآية دي، يا ترى أنا ظني إيه بالله سبحانه وتعالى يا ترى إيه إزاي بظن بالله عز وجل ربنا بيقول فما ظنكم برب العالمين ما ظنكم برب العالمين عايزين نجاوب ونقول ظننا فيك يا ربي جميل ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى الوقفة اللي بعد كده مع قول الله عز وجل إذ أبق إلى الفلك المشحون كلمة أبق في اللغة يعني العبد الذي غادر سيده سيده بغير إذنه طيب الآ- ال ال الكلمة دي اتقالت في حق مين في سورة الصفات؟ اتح- اتقالت في حق سيدنا يونس عليه السلام نبي رسول مكلم يتقال عليه أبق كلمة شديدة صح؟ يا ترى ليه؟ إيه اللي عمله سيدنا آه، يونس عشان يقال عنه هذه الكلمة هل مثلا والعياذ بالله عمل فاحشة أو عمل معصية أبدا معاذ الله أن نتهم نبيا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى أمال إيه اللي حصل إيه اللي اتقال آه، كلمة أبق قال لك ان سيدنا يونس عليه السلام غادر قومه بعد ان استبطأ هدايتهم قبل ان يأذن الله سبحانه وتعالى له مجرد انك تتحرك قبل اذن ربنا سبحانه وتعالى مجرد انك تمشي وانت هو على فكره هو كان ماشي عشان ايه عشان هيبطل دعوه مثلا عشان هيبطل آه، دلاله على الخير عشان هيبطل وهيتخلى عن رسالته ابدا امال ليه مشي سيدنا يونس عليه السلام سيدنا يونس عليه السلام تحرك عشان حاجه واحده بس انه يبحث عن قوم اخرين آه، يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى فيستجيبوا ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال إذ أبق إذ أبق إلى الفلك المشحون استعمل هذه الكلمة التي تقال عن العبد الذي يغادر سيده سيده بغير إذنه مع هذا الفعل للدلالة على معنى مهم جدا يا إخواني ما تتحركش من نفسك ما تعملش حاجة قبل ما الله سبحانه وتعالى يأمرك بها انت في هذه الدنيا عبد عبد وسيدك هو الله سبحانه وتعالى فلا بد ان تتحرك وفق ما يامرك به سيدك وفق ما يامرك به الله عز وجل فاذا كنت كذلك كنت عبدا ربانيا لكن تحركت وقررت قبل ان ياتيك الامر شوف الكلمه اللي اتقالت على نبي واللي ربنا سبحانه وتعالى قال بعد كده فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون سيدنا يونس يلبس في بطن الحوت الى يوم البعث مقابل هذا الفعل ليه لان زي ما بنقول نحن عباد لله سبحانه وتعالى العبد ما يتحركش من غير اذن سيده من غير ما سيده يعني يامره ويوجهه ده بالنسبه لسوره الصفات ننتقل بسرعه نطرق على باب تدبر سوره صاد ونقف وقفه مع نبي الله ايوب وادبه احنا قبل كده اتكلمنا في سوره الانبياء عن ادب نبي الله ايوب وقلنا ازاي انه قال رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ازاي ان كل اللي اصابه من ابتلاءات سماه مجرد مسه وما نسبهاش لله سبحانه وتعالى بل قال اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين في سوره صاد ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه قال كلمه ثانيه قال اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اني مسني الشيطان بنصب وعذاب لما نتامل في فعل الانبياء وفي كلام الانبياء وفي الصالحين في القران بنجد دايما هذا الادب انهم لا ينسبون الشر والبلاء لله سبحانه وتعالى لا ينسبون الشر لله ابدا ولا الضر لله سبحانه وتعالى ابدا يقول لك مثلا سيدنا يوسف لما بيتكلم مع اخواته بيقول لهم ايه من بعد ان نزغ الشيطان بيني وهو بيقول لوالده ووالدته في اخر القصه بيقول لهم ايه من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي شوف نسب الفعل لمين نسب الفعل للشيطان قال ايه ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي لما سيدنا موسى عليه السلام وجد اللي حصل والمقتل المصري وبعد كده الرجل الذي اراد فتنته فقال ايه هذا من عمل الشيطان انه لغوي مضل مبين ولما فتاه شاف الموقف بتاع لما لما عدوا المكان وعدوا ميقاتهم فقال ايه وما أنسان نسي الحوت نسي حوتهما فقال ايه وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره فاتخذ سبيله في شوف نسب برضو الفعل ده للشيطان ده ادب يا اخوان ادب مع الله سبحانه وتعالى والشر ليس اليك دايما بينسب ال ال الخير وحده لله سبحانه وتعالى فيتعلم من هنا الادب في وقفه مهمه جدا في سوره صاد مع نبي الله داوود سوره صاد كان فيها فصل يعني شوط كبير في الكلام عن نبي الله داوود بس في موطن عجيب جدا سيدنا داود عليه السلام انتوا عارفين ان هو اعبد الناس وان كانت الجبال تؤوب معه والطير وان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قد ايه كانت يعني عبادته قد ايه كان سيدنا داود حريص كل الحرص على الصيام وافضل الصيام صيام داود وافضل القيام قيام نبي الله داود قد ايه كان حريص على كل هذا نبي الله داود ومع هذا الحرص كان في لفظ غريب قوي لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان في انتوا عارفين برضو مع كل ده كان حاكم وكان بيقضي بين الناس فجاله خصمين ربنا قال كلمة عجيبة جدا قال ايه وهل اتاك نبأ الخصم اسمع كده اذ تسوروا المحراب يعني ايه تسوروا وايه قيمه انتوا عارفين مفيش لفظ قراني ملوش قيمه احنا بنحاول على قد ما نقدر حتى في التفاعل معاكم على النت ان احنا يعني لو قدرنا ان ربنا يفتح علينا شيء من معاني الكلمات دي بنقول لكن عجائب القرآن لا تنقضي من ضمنها دي العجيبة المحاريب مش أماكن محتاجة حماية مش أماكن حربية مثلا محتاجة أسوار كلمة الأسوار تصوروا يعني زي ما بنقول كده تخطوا السور تجاوزوا السور ايه علاقة السور بالمحراب؟ ايه تصوروا المحراب؟ المحراب ده مكان العبادة ومكان العبادة ده مش مكان حرب مش مكان قتال ليه سور؟ ليه في سور على العبادة؟ قال لك ان نبي الله داود من شدة حرصه على قسطه من العبادة كان لها أسوار كأن الأسوار دي إشارة لإيه؟ إشارة إنك ما تسيبش حظك من العبادة مهما كانت المؤثرات عنده مسؤوليات عنده مسؤوليات عنده مشاغل عنده مشاغل كان نبي وحاكم وقاضي ومجاهد وقتل داود وجالوت لكن مع كل ده عبادته حولها أسوار حولها شيء لا يمكن التفريط فيه حظه من عبادة الله سبحانه وتعالى لا تفاهم فيه إذ تصوروا عشان كده لما جم يقولوا تصوروا المحراب دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط وبعدين حكوا له قصه ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده شوف بقى المعنى الثاني اللي هنقف معاه فقال اكفلنيها فعزني وعزني في الخطاب عزني يعني غلبني هنا فهنا بيشتكوا آه، واحد منهم بيشتكي النبي الله داود ان اخوه غلبه على آه، رغم ان كثره ال- آه، الشيال اللي عنده آه، النعاج اللي عنده عنده 99 نعجة وخد منه كمان عشان يتم المئة طيب سيدنا داود لما سمع الكلمة دي قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض وده أصل إن الناس اللي بيختلطوا بيتشاركوا في أشياء ممكن يحصل منهم بغي ويحصل منهم آه، ظلم فلما قال الكلمة دي وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب هنا ال- في سجدة في الصورة دي العلماء يعني فضلوا يعني ي- ي- ينظروا ايه يا ترى ايه ال- ايه سبب السجده دي وليه سيدنا داوود استغفر وليه ظن اننا ان ربنا سبحانه وتعالى فتنه واختبره بهذا الاختبار اوسط هذه الاقوال ان نبي الله داوود لما قال ال ال ال الحكم ده لم يسمع للطرف الاخر فلما قال هذه الكلمات شوف بقى سرعة العودة وسرعة الأوبة وسرعة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لما قال إيه وظن داود أنها فتن اللي يهمنا بقى مش سبب السجدة ولا يا ترى هو راكع ليه وخر آه، آه، راكعا وأناب ليه اللي يهمنا حاجة أهم حاجة إنه استغفر إنه لم يجد حرجا ولم يستنكف أن يستغفر ربه سبحانه وتعالى وأن يعود ويؤوب بسرعة واستغفر ربه وخر راكعا فخر راكعا وأناب فده معنى مهم جدا محتاجين ايضا آه، نقف معاه محتاجين نقف كمان مع س- ابنه بقى نبي الله سليمان لما عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب لما عرض عليه الخيول الجميله الصافنات الجياد المطهمه المزينه فكان عنده ورد ز- زي ما قلت لك ال- الاوراد بتاعت العباده القسط بتاع العباده له اسوار ما ينفعش تع- تخطيها ما ينفعش التنازل عنها ما ينفعش تتحجج كل شويه ان عندي مشاغل وعندي لازم يكون لك قسط ولو قليل ان الله يعني احب الاعمال الى الله ادومها وان قل فسيدنا سليمان كان عنده قسط من العباده في الوقت ده كان عنده قسط بيذكر فيه الله ورد بيذكر فيه الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت فلما مرت عليه هذه الخيول الجميله وكده فقال ايه اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب يعني فضل يبص لها ولم يذكر الذكر اللي كان متعود يذكره في الوقت ده ردوها علي شوف بقى هيعمل ايه مفيش حاجه تقف بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى هاتوها تاني ردوها علي هي توارت بالحجاب خلاص لا هاتوها ما- ما تروحش فطفق مسحا بالسوق والاعناق أوسط أقوال أهل التفسير في هذا أنه ذبحها جميعا وجعلها قربانا لله سبحانه وتعالى اداها للفقراء والمساكين ياكلوا تخيل انه كانه بيقول مفيش حاجه تقف بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى مفيش حاجه تشغلني عن ذكرك يا رب اللي يشغلني عن ذكرك هطلعه لله سبحانه وتعالى مش عايزه لا اريد لا اريد شيء يز- يشغلني عن المولى سبحانه وتعالى من الحاجات اللي كمان عايزين نقف معاها قوي كلمه جميله قوي في في سوره آه، الصفات في سوره صاد وهي قول الله عز وجل عن عباده المصطفين الاخيار الصالحين ربنا بيقول عليهم ايه انا اخلصناهم بخالصه ذكرى الدار ربنا بيقول ان معيار تميزهم واستخلاص ربنا سبحانه وتعالى ليهم ذكرهم للدار انهي دار الدار الاخره قيمه ذكر الدار الاخره ما تستهونش بيه ناس كتير النهارده معذره ان انا اقول انها بتستخف بمساله ال- ال- ال- التذكير بالدار الاخره والتذكير بالعالم يقول لك يا عم انتوا كل كلامكم عن الجنه والنار والاخره والقيامه والموت يا اخي ده ده استخلاص ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان اخلصتهم بخالصه ذكر الدار خالصتهم ان هم كانوا بيذكروا الدار الاخره كانوا بيحبوا يذكروا الدار الاخره فتخيل انت بقى لما تستخف بهذا المعنى وده كان معنى تميز الانبياء وقيمه تميزهم ان ربنا سبحانه وتعالى استخلصهم بخالصه ذكر الدار اخر حاجه هنقف معاها في سوره صاد في قول الله عز وجل حكاية عن آه، كلام الشيطان اللي قاله قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هو الشيطان فعلا خير من آه، من آدم يعني إبليس خير من آدم الحقيقة هو هنا عمل حاجة بيعملها كتير مننا عمل قياس عقلي مع وجود نص او مع وجود ال- المشرع يعني هو لما جه عمل آه، المعنى قال لك لا انا معمول من النار وهو معمول من الطين والنار احسن من الطين فخلاص انا كده مش هسجد له فعارض النص اللي ربنا قال له اسجد فيه بايه بقياس قاسه عقل وهنا بنقول يعني عايزين ايه يعني نلغي العقل بقى وما لا ما حدش قال كده بس عقل يقدم على نص صريح هو ربنا قال له النص الصريح ها اذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم نص صريح اسجدوا الشيطان قال لك ايه لا ده انا فهلوي ده انا بفهم لا لا ازاي اسجد وهو معمول من الطين وانا من النار وطبعا النار احسن اصلا مين قال ان القياس ده صح مين قال اصلا ان النار احسن من الطين ليه ليه افترض الافتراض ده شكلها احلى مثلا عشان بتنور شويه او بتطلع يعني اضواء متراقصه يبقى ده ده, ده قياس عقله هو عقله وصله لكده لكن احنا لو قعدنا برضو نفكر ممكن نقول لا لا الطين احسن الطين بيطلع منه ال- ال- الحشائش الجميله اللي حواليا دي بيطلع منه ال- الثمار بيطلع منه الاشجار بيطلع في انتاج من الطين في يعني حاجه انما النار ممكن نقول انها بتحرق وبتؤذي صحيح ممكن يجي منها نفع لكن ايه لكن برضو ممكن يجي منها ضرر طيب لو دخلنا الشرع بالمعيار ده وخلينا نفكر في الشرع ان هو ايه احنا كل واحد يقيس بمزاجه هيبقى في دين بعد كده هيبقى في اوامر من ربنا سبحانه وتعالى كل واحد بقى يقيسها على مزاجه واحد مثلا زي كده مثلا يقول لك ايه طيب ال ال الحجاب للنساء فرض طب ليه مش للرجاله مع ان في رجاله حلوين سبحان الله ممكن تقعد ترد وممكن نقعد نقول بقى ايه لا اصل الفتنه اساسا بتيجي من الستات وان الست هي فعلا اللي كلها مفاتن لكن ما حدش هيفتن بشعر الراجل الشعر ال ال ال يعني غالبا ما بيبقاش بنفس جوده شعر الست يعني ممكن نقعد نتكلم كتير جدا في الافكار العقليه لكن المعيار المقدم على كل ده ان ربنا سبحانه وتعالى قال يدنين عليهن من جلابيبهن ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي امرها بكده ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا بلغت المراه المحيض لا يظهر منها الا هذا وهذا ان صح الحديث فيعني طبعا الحديث ان شاء الله صحيح لكن المقصد اللي عايز اقوله ان مش معنى ان انت حضرتك ربنا اداك مخ واداك آه، شويه آه، ذكاء ان خلاص بقى تقعد بقى ايه تقدم هذا العقل على كلام الله عز وجل المحكم الصريح انما ممكن تستعمل هذا العقل في فهم النص فهم حكمه وفي تاصيله وفي ما فيش اي مشكله من ده انما يبقى عندك نص ربنا بيقول لك اسجد وتقول له لا مش هسجد عشان انا خير منه هنا ده القياس العقلي مع وجود النص طبعا وقت الحلقه يبدو انه خلص وكالعاده انا طولت بس يعني سوره الزمر ما ينفعش برضو ان احنا ما نقفش معاها وقفه سريعه كده فهقف في سوره الزمر يعني كان في برضو مواضع كتيره كنا نفسنا نقف فيها ممكن بقى يعني نبقى نراجعها في الكتاب او احنا في التفاعل نبقى نفصل فيها اكتر لكن انا عايز اقف مع ايه مهمه جدا احد الناس سالني ايه الذنب الذي لا يغفره الله طبعا ما بنتكلمش عن الشرك هنا ايه الذنب اللي ما بيتغفرش ابدا ربنا سبحانه وتعالى ما يغفروش ابدا الحقيقه انا آه، يعني توقفت شويه مع هذا السؤال ثم تذكرت قول الله عز وجل في سوره الزمر قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك انا واحد هيقول لي ان الله لا يغفر ان يشرك به صح ده ده ايه مش هنرجع فيها ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لكن ده لمن لم يتب الشرك لا يغفر ما دام الانسان لم يتب عنه ولم يسلم او لم يوحد الله عز وجل قبل موته لكن حتى الشرك يغفر اذا تاب العبد منه والا طب ما الصحابه كان في منهم مشركين وكان في منهم بيسجدوا للاصنام ايه اللي خلاهم رضي الله عنهم ورضوا عنه بعد كده ان هم تابوا فكل ذنب يغفر اذا تاب عنه الانسان عشان كده ربنا قال في هذه السوره سوره الزمر لا تقنطوا من رحمه اوعى تخلي ابدا حد يحسسك او اوعى تخلي الشيطان يغرس أصل الشيطان بينجح قوي في النقطه دي انه يحسسك ان انت عملت عمل خلاص مستحيل ربنا يغفر لك بعد كده ده انت عملت مصيبه لا ده ده هو كده يبقى انتصر لو نجح في انه يغرس فيك المعنى ده يبقى انتصر عليك انتصار شديد لانه حسسك ان مفيش حاجه لا كل ذنب ممكن يغفر اذا رجعت الى الله سبحانه وتعالى واذا عدت اليه عشان كده ربنا بيقول ايه لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم بعدها قال ايه وانيبوا ارجعوا وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتي تبدا بسرعه ترجع قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله، من قبل ان ياتيكم العذاب من قبل تلاقي كل شويه في القران يتكرر من قبل بسرعه الحق وارجع ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك اخر حاجه هنقف معاها في هذه الحلقه في قول الله عز وجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ده مثل للانسان اللي تمزق بين الشهوات والشبهات والالهه الباطله الالهه دي مش شرط تكون صنم بتسجد له ربنا بيقول افرايت من اتخذ الهه هواه ممكن هواك ده يبقى صنمك ممكن هواك ده يبقى الهك ده بالظبط مثله كمثل واحد كل حاجه حواليه بتقطعه ده يقول له يمين ده يقول له شمال وده يقول له قدام وده يقول له ورا وده عمالين يقطعوه وعمالين يتجاذبوه ده مثل الانسان اللي ما وحدش وجهته ورجلا سلما لرجل اللي وحد وجهته لله سبحانه وتعالى سلم في سلام نفسي في زي ما بيسموه كده يحبوا يقولوها بالالفاظ انر بيس في حاله من حالات التصالح لانه متصالح مع الله سبحانه وتعالى موحد وجهته مع الله عز وجل طبعا كان في معاني تانية لكن هنكتفي بهذا القدر وان شاء الله تبارك وتعالى نكمل في حلقه تانية آه، مع طرقات على باب التدبر ان شاء الله بكره سوره غافر وما بعدها فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم حسن تدبر كلامه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته